وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كريم عمري وقلبي للفرج مشتاق ويرحل بالصلاة همي ولا أقيم دعوة الترياق وسجدة ورا سجدة يفارقني الألم والداء وحبي له بحور أسماء تسبحها قلوب من نور
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في قلوب من نور وما زلنا في معادلة الوصول إلى الله تبارك وتعالى قلنا المعادلة من سبع خطوات وخدنا منها ثلاث خطوات والنهاردة مع الخطوة الرابعة كانوا الثلاث خطوات أول خطوة إن احنا نطرق الباب بذل وانكسار وافتقار إلى الله تبارك وتعالى قلنا أن ده يورثك المجاهدة يورثك أن تجاهد نفسك تجاهد شيطانك تعرف إزاي تتخلص من العوائق التي تحول بينك وبين الله تبارك وتعالى فإذا صدق انكسارك وافتقارك إلى الله عز وجل لو عرفت توصل لربنا سبحانه وتعالى بدمعة العين اللي على خدك وبذلك وافتقارك وعينك التي تنكس وفي الطريق إلى الله عز وجل وانت واقف كده مستشعر قد إيه معنى العبودية في الافتقار إلى الله تبارك وتعالى إن ده يكون ثمرته إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بمعنى المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الخطوة الثالثة كانت في الحلقة الماضية إن في ذلك لآية إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك عين في قلبك فترى الأمور على حقيقتها ربنا يبعت لك رسائل والرسائل دي تفهمها إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بإنك تفهم عنه سبحانه وتعالى فتعرف من خلال الرسائل دي مين هو ربنا سبحانه وتعالى وهي دي الخطوة الرابعة المعرفة التي هي أصل الأصول والتي هي غاية كل مأمل وغاية من يترك الطريق إلى الله حينما نعرف من هو ربنا تبارك وتعالى الناس يا جماعة الذين تعرفوا على الله عز وجل ليهم شأن مختلف تماما تلاقي ليهم طباع مختلفة تماما عارف مين هو ربنا سبحانه وتعالى فتلاقيه يستحي منه عارف مين هو ربنا سبحانه وتعالى فتلاقيه يعظمه ويكبره تلاقيه عارف يعني ايه رب صفته الرحمة والحلم والكرم والجود فتلاقيه يحبه عارف مين هو ربنا سبحانه وتعالى عارفه بصفة العزة عارفه بصفة الهيبة عارفه بصفة الجلال فتلاقيه يهابه ويوقره ما لكم لا ترجون لله وقارا اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته ومن خلال الرسائل اللي ربنا بيبعتها له تلاقيه بحال تاني وشأن تاني واحنا النهاردة عايزين ندرس المعنى ده وعايزين نفهم ازاي نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وازاي نحقق اصل الاصول ده معرفة الله جل وعلا عايز ابدا لكم الموضوع بقصه شاب عرف ربنا سبحانه وتعالى فحسن ظنه به جل وعلا اللي يعرف ربنا تلاقيه مطمئن وساكن ولا يخاف إلا الله جل وعلا بيحكي صاحب كتاب الفرج بعد الشدة قصة هذا الشاب بيقول إن في وقت من الأوقات أحد الولاة الظلمة جاب مجموعة من الناس وأراد أن يقتلهم فأحد الناس اللي شهدوا هذا المشهد بيحكي القصة دي فبيقول بصيت لقيت واحد من اللي جايين علشان نق- يقام عليهم قصاص هذا الحاكم الظالم بصيت لقيته جاي وبيضحك فاستغربت انت بتضحك على ايه انت هتقتل بعد شوية فرحت جنبه وقلت له ألك حاجة نفسك في حاجة قل لي وأنا ألبيها لك قبل ما يقام عليك القصاص ده وقبل ما الراجل الظالم ده ي- يقتلك فإذا به يطلب منه طعاما فتغع فتعجب انت هتعمل ايه بالاكل يعني دلوقتي ايه ال... الناس لما بتبقى في وقت زي ده هيطلب اي شيء اخر فاذا به يطلب طعاما فبيقول فقربت اليه الطعام وبعدين قربت منه قلت له هو الموضوع مش فارق معاك يعني هي المسألة كده مفيش أي مشكلة فبص له وأمسك بقشة من الأرض فرمى بها ورفع يده وهو يضحك ويقول يا هذا إلى أن تسقط هذه إلى الأرض مئة فرج قال له شفت القشة دي لما جيت رميتها كده خدت ايه ثانية قال له يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى سيفرج عنا ليها مئة باب من أبواب الفرج قال فوالله ما استتم كلامه حتى وقعت صيحة عظيمة وقيل مات هذا الحاكم الظالم مات هذا الأمير الظالم فأغارت العامة الناس كلها دخلت القصر على هذا ال- الذي كان يظلمهم فأغاروا على الموضع فوثبوا بصاحب المجلس وكسروا باب الحبس وأخرجوا كل السجناء قال فاشتغلت أنا عن الفتى أول ما حصل زي الحكاية دي رحت أنا جاري وما كله بقى حصل هيج وكلام وفوضى و و و فجري قال فوالله ما توسطت الطريق حتى أحسست بإنسان قد قبض على أصبعي برفق وقال يا هذا هذا ظننا بالله وظننا فيه كان أجمل من ظنك فكيف رأيت من لطيف صنعه فالتفت إذا الف... إلى الفتى وهنأته بالسلامة فأخذ يشكرني على ما فعلته وحال الناس والزحام وكان هذا آخر عهدي به اللي يعرف ربنا يطمئن ويسكن ويحسن ظنه فيه سبحانه وتعالى اتخيل معايا شاب تائب عرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى وربنا أراه الآيات وأتى ربه تبارك وتعالى وهو منكسر ليه مفتقر بين ايديه ورفع ايديه يناجيه ويقول له يا رب والله يا رب ما كان مني من خطايا وذنوب ما كانش جرأة ولا لأني لا أوقرك ولا لأني لا أعرفك لكن تسلطت علي الشياطين وسولت لي نفس الأمارة يا رب أنا عارف إن أنت تغفر الذنب أنا عارف إنك بتفرج الكرب أنا عارف إنك تعفو عن كثير أنا عارف إنك أرحم علي من أمي وأبي أنا عارف إنك يا رب الحليم الودود أنا عارف عظم شأنك وقدرك وما قدر الله حق قدره شوفوا وهو عايش المعاني دي عرف بعد جهل عرف ان كل ذنب وقع فيه لانه ما كانش عارف مين الرب اللي بيعبده فلما يعرفه ويقبل عليه شوف ربنا يتلقاه ازاي يتلقاه وهو يقول يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فيقول الرب تبارك وتعالى لملائكته علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي فيذنب العبد ذنبا آخر فيقول يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي المسألة على علم عبدي عرف عرف مين الأحق بقلبه عرف مين الأحق بأنه يتوجه إليه عرف مين اللي يستحق أنه يبذل له الغالي والنفيس علم عبدي عرفت عرفت ان انت كنت ضايع وتايه وانت بعيد وانت شارد يوم ما تحس بالمعنى ده ويوم ما ربنا يغرس في قلبك المعنى ده هيصفو القلب وتلاقي حالك اتغير وهو ده اللي انا نفسي نوصل له مع بعض نعرف ازاي نتعبد الرب المعبود سبحانه وتعالى قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بذلك امرنا ان احنا نتعرف عليه ونعرف هو مين فاعلم انه لا اله الا الله ربنا سبحانه وتعالى جعل اصل الاصول زي ما قلت لكم هو معرفته سبحانه وتعالى قال فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في غير ما آية إن احنا نتعلم أسماء وصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تعرفوا عليه افهموها اعرفوها بقى بالله عليك لو انت رايح تتقدم لحد ولله المثل الأعلى عايز تتزوج من واحدة تقعد تدرس السيرة الذاتية بتاعتها السي في تعرف كل صغيرة وكبيرة علشان خاطر دي هتبقى شريكة الحياة ورب تعبده هو الصاحب لك في السفر وسفرنا سفر الآخرة لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون ربنا بيصحبك ولا تعرف صاحبك في السفر ربك جل وعلا عشان كده لازم تتعلم وتتعرف وتعرف هو مين النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم عشان كده قالوا أصل الأصول أصل الأصول إيه أن نتعرف على الله جل وعلا وبعد كده تيجي الصلاة وتيجي سائر العبوديات العبودية لله تبارك وتعالى أول شيء أن أنت تتعرف عليه سبحانه وتعالى وبعد كده تأتي سائر الخطوات لو عرفت من تعبد المعرفة محلها فين محلها القلب أن ابن القيم يذكر في كتاب الفوائد معنى غالي وعالي قوي يقول ايه انزه الموجودات واظهرها وانورها واشرفها واعلاها ذاتا وقدر عرش الرحمن اعظم خلق الله جل وعلا عرشه الذي يستوي عليه الذي يعلو الرحمن على العرش استوى قال وجعل الله القلب مثلا القلب ده بالظبط عامل زي العرش بس ده بيستوي عليه معرفة الله وعرش الرحمن يستوي عليه الله تبارك وتعالى قلبك أثمن ما تملك لأنه محل نظر الرحمن لأنه مستودع الإيمان علشان كده المعرفة دي محلها القلب وهي أعظم شيء يكون في قلب الإنسان ربنا سبحانه وتعالى فطر القلوب على معرفته على معرفة علام الغيوب في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته قال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال كل مال أخذته فهو حلال إلا أن يكون من مقصد حرام وإني خلقت عبادي حنفاء خلقتهم على الفطرة السليمة كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا البداية ربنا خلقنا على الفطرة دي إن احنا نتعرف عليه إن احنا نقبل عليه إن احنا نعبده ولا نشرك به شيئا إن احنا في قلوبنا كلنا المعاني دي لكن جاءت الشياطين فاستخفت بنا اشتالتنا وطمست فطرتنا ومن هنا صارت القلوب غائبة عن الرب المعبود عن علام الغيوب سبحانه وتعالى دايما نقول انه الفطرة نوعين فطرة اللي ربنا فطر الناس عليها وهي دي الفطرة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي انك تلاقي الفطرة السليمة انك تتعرف عليه سبحانه وتعالى معرفته وإيثاره على ما سواه والفطرة الثانية اللي هي خصال الفطرة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقليم الأظافر وحلق الشعر الزائد من عانة وغيرها ومن إطلاق اللحى و و و فالفطرة نوعين فطرة بتوجب حيائك من ربنا إيثارك لربنا إقبالك على ربنا سبحانه وتعالى وفطرة عملية الفطرة دي لما بتلوثها أنت بالمعاصي بالذنوب بالمخالفات بيبقى في سد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى علشان كده تهجم عليك الذنوب ومفيش واحد بيذنب إلا بسبب جهله عن الله تبارك وتعالى قالوا كده أصل كل شقاء وأصل كل ذنب ينشأ عن عدم المعرفة بالله تبارك وتعالى معرفة ربنا سبحانه وتعالى هي المقصد الأسمى للإنسان في الحياة ربنا يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو البداية من عنده وهو النهاية عنده وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو أعلم بيك وبحالك عشان كده لف ودور مش هتلاقي غير باب ربك فأين تذهبون إني ذاهب إلى ربي سيهدين معرفة ربنا سبحانه وتعالى هي التي توجب سعادة الدارين لو بتبحث عن السعادة لو عايز تعيش بمعنى كلمة عايز تحيا الحياة الطيبة أساس ده كله في عارفته ربي سعادة الدنيا والآخرة في أنك تعرف من هو ربك مالك بن دينار كان يقول خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها أطيب شيء فيها معرفة الله جل وعلا عارف المعنى ده قد ايه جميل وقد ايه عالي انا هعلمك ازاي تحسه وازاي تتمنى انه لا يفارقك ابدا ازاي تستحلى معنى معرفة الله في قلبك ارفع ايدك واجمع قلبك واستشعر دلوقتي قرب ربك منك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب منك قوي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان استشعر دلوقتي أي وساوس أي هواجس أي شيء دلوقتي وركز معايا واستحضر ان انت في حضرة ربك واطلب واتكلم معاه وفضفض قل له اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك قل له أسألك مسألة الخائف الضرير مسألة الخاضع الذليل سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه استشعر انه من يناديه يتلقاه من بعيد اللي يناجيه يقبل عليه من قريب استشعر انه حيي يستحي ان يرد يد عبده إذا سأله صفرا خائبا استشعر إنه سترك على عيبك إنه سترك وهو مطلع على ذنبك استشعر إنه لم يعجل لك بالعقوبة استشعر كرمه ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك استشعر قد إيه ربك كريم الأكرم الجواد استشعر إن كل نعمة أنت فيها فهي أثر من آثار فعله الحسن فيك كل خير انت فيه من قبل ربك الرزاق كل عافية انت فيها من قبل نعمة ربك يا يا لو القلوب تستشعر يا لو القلوب تتعرف عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة اتعرف عليه دلوقتي فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اتعرف عليه دلوقتي والحق قبل فوات الأوان قبل ما تغرق السفينة اتعرف عليه وافهم عنه اتعرف عليه ادرس أسماء وصفاته واعرف آثارها في حياتك اتعرف عليه دلوقتي وافهم الرسائل اللي ببعت اللي بيبعتها لك في الكون عشان تعرف هنا حلمه وهنا كرمه وهنا جوده وهنا إحسانه وهنا لطفه وهنا إنعامه تتعرف عليه في نعمه عليك تتعرف عليه في كل مشهد من هذه المشاهد ساعتها القلب يتغير ساعتها القلب يصفو ساعتها كل مشاكلك في الحياة تنتهي عرفت ليه ان معرفة ربنا هي اصل الاصول ومعرفة ربنا ازاي بتوجب سعادة المرء في الدارين ابن القيم بيقول اللذة التامة يا ناس يا اللي سايبين طريق ربنا علشان تعيش وتتلذذ وتستمتع وفاهم ان لذتك في انك تعمل المخالفة فاهم ان لذتك انك تعيش مع شهواتك فاهم ان الفرح والسعادة في ان انت تهجم على المعاصي بصدرك وتعمل كل اللي في نفسك والله العظيم اللذة التامة والفرح والسعادة وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله في الأنس بالله في الشوق إلى لقاء الله اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب متعنا والمتعة الحقيقية والله بتتفتح يوم ما بتقبل عليه مستغفر تائب وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ده كده متاع خفيف كده في الدنيا على إنه أعلى نعيم في الدنيا كلها لكن لسه هتستمتع المتاع الحقيقي يوم ما تملى عينيك بالنظر إلى وجهه الكريم معرفة ربنا بتوجب السعادة في الدنيا والآخرة لأن ربنا بيكفيك كل الهموم لو عرفته النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني قال من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك اللي بيشغل نفسه وبيعتذر ويقول لك يا عم الشيخ انت قاعد تقول لنا معرفة ربنا هو يعني احنا كفرنا بالله ما احنا عارفين ربنا بس نعمل ايه في حياتنا ما انت داري ولا انت مش واخد بالك احنا عايشين ازاي هنعمل ايه في السعي على لقمة العيش ونعمل ايه في هموم الدنيا هعمل ايه في هم الزوجة وهم الاولاد وهم الوظيفة هموم فالهموم دي قطعة بيننا وبين ربنا مش لاقيين قلوبنا مش عارفين نخشع في صلاة مش عارفين نقبل على الله عز وجل حللنا قول لنا قول لنا ازاي نحل المشكلة دي النبي حل المشكلة لما قال والله العظيم لو جمعت الهموم وبقى همك الحقيقي اللي انت عايش له مصيرك اخرتك اين سيكون مكانك ومستقرك أفي الجنة أم في النار ده اللي شغلك مش شغلك ان انت تعيش حلو في الدنيا ان انت تتمتع في الدنيا ان انت تتبغدد في الدنيا اللي شغلك هو ان انت تبقى قريب منه اللي شغلك ان انت نفسك تبقى في جواره رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اللي شغلك ان انت تنال رفقة النبي محمد في الجنة ده اكبر همك ده اللي انت قاعد بتخطط له لو ده بقى اكبر همك ربنا يكفيك سائر الهموم يرزقك من حيث لا تحتسب كل مشاكلك اللي انت بتعاني منها دلوقتي والله تنتهي وما يبقاش عندك اي مشكلة لانه من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد هم الاخره كفاه الله سائر همه ومن تشعبت به الهموم ورايا ورايا هعمل ايه في كذا واعمل ايه في كذا ده انا لسه شاب وهجمع فلوس فين عشان اتجوز انا عايز اعيش في نفسي انا عايز اعيش زي ما الناس عايشه ده انا فاتح بيت ورايا التزامات ده انا ده انا من تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك فلو عرفته وأقبلت عليه يورثك ذلك سعادة الدنيا والآخرة والعكس الشقاء العاجل والآجل في جهلك بالله قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة قال أبو العالية كان يحدث أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة وقال قتادة اجتمع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو غيره لأنه مش عارف مين هو ربنا ومش عارف صفات جلاله ومش عارف أن ربنا لو عجل ليه العقوبة هيبقى ايه حاله فعشان كده كل مذنب جاهل عن الله قال مجاهد كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته لما يتوب يبقى عرف وقال السدي ما دام يعصي الله فهو جاهل وقالوا وربنا توعد الجاهلين به بثلاثة عقوبات علشان الأمور ما تقعدش تفكر في أسبابها كتير وتقعد تضرب إخماس في سداس ومش عارف فين أصل المشكلة عندك قالوا توعد الجاهلين بثلاثة عقوبات قال الله في سورة المطففين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ كلا إنهم عن ربهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم فربنا توعد بثلاثة أنواع من العذاب لكل من جهل من هو انه يحجبوا عنه يا والله تقطع قلب المشتاقين انك تقبل على الله فتحجب عنه ما يكلمكش ما ينظرش اليك تبقى محجوب هو انت دلوقتي مش محجوب هو انت دلوقتي مش محروم هو انت لاقي قلبك ولا اتقطعت بك الدنيا لاقي قلبك مع ربك ولا تايه وحيران يحجبون عنه ثم يصليهم بالنار ثم إنهم لصال الجحيم ثم يوبخهم بتكذيبهم به في الدنيا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فيعاقبهم بثلاث عقوبات يحرمهم منه يا رب ما تحرمنا منك يحجبهم عنه ويعذبهم بالنار يصلون نار وقودها الناس والحجار ويوبخهم لأنهم ما كانوش بيتعرفوا عليه في الدنيا ووصفهم بالران على قلوبهم وهو صادأ الذنوب القلوب مصدية بسبب الذنوب النكات السوداء اللي على القلوب التي سودت قلوبهم فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شيء من معرفة الله لا من إجلاله ولا من مهابته ولا من خشيته ولا من محبته فكلما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن الله عن رؤيته وهذا بخلاف حال أهل الجنة الذين قال فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة محروم ولا مرحوم محجوب ولا موصول اسأل نفسك واعرف قدرك واعرف أين أنت من ربك عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى حطوا معايا الخطة دي الخطة العملية دي علشان ناخد الطريق علشان نستوي على الصراط المستقيم أول شيء أن نتعرف عليه بمدرسة كلامه وهنا حديكوا واجب عملي شوف كل الآيات اللي ورد فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلموا أن الله جمعوها كل الآيات اقرأ وانت في وردك وجيب كشكول وجمع الآيات دي فاعلموا أن الله عزيز حكيم ربنا بيأمرك ان انت تتعلم يعني ايه عزته يعني ايه حكمته يعني ايه غفرانه يعني ايه رحمته يعني ايه كذا وكذا اجمع لي الاسماء اللي ربنا امرنا ان احنا فاعلموا ان احنا نتعلمها عايزك وانت بتقرأ القرآن وانت ماسك المصحف احنا بنعد العدة الايمانية دلوقتي رمضان ورمضان شهر القرآن انا مش عايز ان انت تقعد تقرأ وخلاص والناس من غير فهم ومن غير تدبر وربنا بيقول افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها عايزين نفك الاقفال بقى عايزين نفهم عن ربنا بقى عايزك تبقى متواصل بالله عايزك تفتح مصحفك تحس ان انت دلوقتي في حضرة الله ان ربنا سبحانه وتعالى تجلى لك ويخاطبك ويحادثك ويكلمك كل آية في القرآن بتوصل لك رسالة بتعرفك هو مين ربنا سبحانه وتعالى كل آية فتعرف عليه وشوف هو بيكلمك هنا والله بيعرفك انه حليم علمنا ازاي شوف كده ربنا لما يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فيها ايه دي بيقول لك الهاك ان يبقى عندك وتزيد تكاثر ألهاك التكاثر في الأموال ألهاك التكاثر في الأولاد ألهاك التكاثر في المتاع في مصير حتى زرتم المقابر فين بقى ربنا بيعرفك بيه كلا سوف تعلمون عارف فيها ايه دي فيها حلم ربنا بيقول لك ما قالش كلا ستعلمون اداك وقت شوف حلمه عليك بيقول لك المعنى ده انت لسه غافل عنه ليه ليه مش عايز تعرف ان كل شيء انت مشغول بيه عن ربك حيفنى ويزول والآخرة عنده وحتزور القبر والقبر زيارة لأنه أول ما نزل الآخرة وحيتبعه مشاهد القيامة واليوم الآخر هيتبعه المصير الحقيقي في جنة أو نار ليه لسه ملهي في اللي بيبعدك كلا سوف تعلمون شفت حلمه بيقول أنا مش هعجلك بالعقوبة عشان أنت ما بتتعرفش عليا وما بتفهمش المعنى ده وما بتعيش للآخرة أنا مديك الوقت بس اوعى الوقت ياخدك وتعرف بعد فوات الأوان كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون عايز تعرف لو بجد انت عرفت ربنا وعرفت المعنى ده هيكون ازاي حالك كلا لو تعلم علم اليقين لترون الجحيم ساعتها هتبقى النار رأي عين هتبقى حاسس ان قدامك المصير جنة ونار ساعتها هتعرف مين هو العزيز الجبار اول حاجة ان انت تتعرف عليه من خلال مدرسة كلامه من خلال الكلام اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله تتعرف عليه من خلال الرسائل اللي بعتها لك تتعرف عليه بمدرسة أسماء وصفاته جيب كل الوسائل اللي تساعدك كتب بتتكلم عن الأسماء والصفات وادرس واعرف مين ربك الذي تعبد لو وقر في قلبك معرفته هتأتي الخطوة القادمة اللي هتبقى في الحلقة الجاية إن شاء الله إزاي نحقق المراقبة فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ففوض للكريم